بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين اعيد على مسامعكم المزمور رقم 24 اللي خدناه شعار لموضوعاتنا خلال هذا الصوم للرب الارض وملؤها المسكونه وكل الساكنين فيها لانه على البحار اسسها وعلى الأنهار ثبتها من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاصه هذا هو الجيل الطالب الملتمسون وجهك يا يعقوب هللويا ابتدينا مع بدايات الصوم المقدس ناخد هذا العنوان من يصعد إلى جبل الرب وده سؤال لنا كلنا من يصعد إلى جبل الرب وقلنا أن هذا الصعود يحتاج إلى ثمان خطوات بيذكرها أو بنذكرها في الكنيسة وبتعلمها لنا في اسمة الصوم الكبير لما بنيجي في نهاية الاسمة ونقول لكي بقلن ونحن أيضا فلنصم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر وبعدين نعد الثمان خطوات لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت الكنيسة تكرر على مسامعنا وزي ما قلت لكم في أول هذه التأملات الكنيسة بتكرر حاجتين مهمين خلال الصوم أو على الأصح ثلاث حاجات الحاجة الأولانية هذا الجنس لا يخرج إلا صلاة والصوم والحاجة التانية طوبى للرحمة على المساكين بنقولها باستمرار مديحة الصوم والحاجة التالتة ختام اسمة الصوم لما بنذكر التمن خطوات دول أو تمن درجات زي اللي طالع سلم بالظبط وبيجي داود النبي بيشترك ويانا في تأملات هذا الصوم ويقول لنا في المزمور ده من يصعد إلى جبل الرب مين من يصعد إلى جبل الرب مين هتفضل قاعد تحت ولا هتبتدي تطلع وتطلع كلمة الصعود هنا معناها النمو من يصعد إلى جبل الرب أو من يقوم في موضع قدسه وهنا بيحط في المزمور يعني بيحط علامتين اسمة الصوم بتفصصهم أو تفسرهم يعني هنا بيحط لنا علامتين يقول لنا النقي الطاهر اليدين والنقي القلب يعني بره وجوه اليدين دول بره والقلب ده جوه يعني الحياة كلها فيجي في اسمة الصوم أبونا هو بيصلي وبيصلي بلساننا كلنا وبيصلي بصيغة الجماعية يتكلم عن الدرجات بقى خدنا الدرجة الأولى القلب الطاهر لكي بقلب طاهر ودي عشان تقيس عليها نفسك والأسبوع الماضي اتأملنا في شفتين نقيتين النهاردة في الدرجة الثالثة اللي هي تخص الأسبوع الثالث في الصوم اللي هو أسبوع الابن الضال اللي هي بنفس مستنيرة نفس مستنيرة طبعا واضح ليكم أن الابن الضال هو إنسان كان ويعني آسف التعبير أعمى القلب قلبه من جوه مش فاهم وغلط اللي غلطه وبعدين في لحظة معينة استنار قلبه وأرجوكم يا أحباء أنكم تقفوا عند هذا المعنى قلبه نور لما قلبه نور عمل بقى كل الأفعال الإيجابية اللي احنا بنطوبه عليها وبنقدمه كمثال للتوبة الحقيقة في كنيستنا وفي حياتنا بنعتبر أن الاستنارة تبدأ مع المعمودية عشان كده بنلبس أبيض وفي جورنا المعمودية بنتعمد وبيبقى يوم مفرح وبنعمد الطفل هو عمره قليل جدا أيام أو أسابيع وبيبقى يوم فرح في حياة الطفل وحياة الأسرة وبيبقى فيه سعادة بالغة هذه السعادة هي سعادة النور أو سعادة الاستنارة ولما أقول الاستنارة ذهنك يروح لشيء من جوه جوه حياة الإنسان يعني كلنا شايفين بعض كبشر آه، التك- شكل الإنسان معروف شكله إن كان قصير ولا طويل تخين ولا رفيع دي المظاهر الخارجية لكن بنتكلم عن اللي جوه اللي جوه قلب الإنسان وفترة الصوم هي الفترة المهمة جدا عشان تساعد الإنسان على الاستنارة إن كان الواحد خلال السنة كلها بيبقى مشغول ومهموم وشايل أعباء كثيرة لكن فترة الصوم هي الفترة المهمة جدا لكي ما تستنير لكي ما قلبك من جوه حياتك يبقى فيها تغيير ولا هتبقى أيام عادية والصوم ده يعدي وزي ما عدى السنة اللي فاتت وانتهت الحكاية انتبه انتبه القديس إكليماندوس له عبارة جميلة قوي قال كده عندما نعتمد نستنير وعندما نستنير ننال التبني وعندما ننال التم- التبني نكمل نبقى كاملين هقولها تاني عندما نعتمد نعتمد نستنير وده هدف كنيستنا هنا تعمدنا واحنا صغيرين تقول لي الصغير ده بيفهم حاجة أقول لك المهم النور يدخل جواه المهم إن قلبه يبقى مكان للنور هو ده المهم مش المهم العقل المهم إن عقله قلبه يستنير يملك النور عندما نعتمد نستنير وعندما نستنير ننال التبني بين أولاد لله أبناء لله عشان كده بنسميها الولادة الجديدة وعندما ننال التبني خلاص صرنا أولاد الله نكمل وكلمة نكمل أي ننال الحياة الأبدية إنسان بقى خلاص بقى طريق السماء مفتوح قدامه ودي البداية اللي أحبك إنك تعرفها في موضوع النور العهد القديم اتكلم عن نور اتكلم عن نور باعتباره ظهور وقتي لكن العهد الجديد اتكلم على النور اللي هو شخص المسيح نفسه فأنا لما أقول إن إحنا نستنير يعني تملك شخص المسيح في قلبك جواك تشعر بيه مش مجرد مكتوب إنك شخص مسيحي أو إنك في الكنيسة الأرثوذكسية مش ده دي كلها حاجات نظامية لكن المهم جواك أنت جواك علاقتك الشخصية بشخص المسيح في العهد القديم يتكلم على النور زي ما بقول لك عملية وصف وقتي اسمع الآية الجميلة دهيت في حبقوق وكان لمعان كالنور له من يده شعاع وهناك استطار قدرته دي زي نبوة لكن مش باينة كلها في العهد الجديد انا هحط لك العهد القديم قدام العهد الجديد وهدي لك مثال او اتنين في العهد الجديد لما السيد المسيح اراد ان يعلن ذاته في وق- مشهد التجلي تجلي اللي تم على جبل طابور وعيد التجلي اللي بنحتفل بيه في آه، فترة صوم العذراء قبل صوم العذراء كده بيومين ولا ثلاثة يوم 13 مصر يقول كده وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور هو هنا بقى صاحب النور وخد بالك ان التجلي تم في وسط النهار تم في وسط يعني كان نور اقوى من نور الشمس في أشعياء النبي يقول ونبوة عن المسيح قد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض ده في أشعياء قبل ميلاد المسيح 700-800 سنة يجي السيد المسيح بقى في العهد الجديد وهو بيكلمهم يقول لهم أنا هو نور العالم وكل الآية انتوا حافظينها الآية دي وده اللي خلى السيد المسيح يقول أنا نور العالم وأنتم نور العالم وأنتم مني أنتوا بقيتوا أنا بالتبني أو أنتم بالتبني صرتوا أبنائي أنا نور العالم نبوة تانية في العهد القديم في سفر أشعياء لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيئا بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك دعاء نبوة في العهد القديم لسه ما تحققتش تيجي بقى تتحقق في العهد الجديد يقول الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور إيه الحكاية بقى خد كل النبوات اللي أنا قلتها دهيت من العهد القديم والجديد وتعالى نقف عند الابن الضال الذي استنار الابن الضال إنسان عادي زينا جت في دماغه فكرة والفكرة دهيت إنه ياخد نصيبه من المال ولقاها فكرة كويسة أنا لسه هستنى أبويا لما يموت لا أنا أخد نصيبي دلوقتي وأتمتع بشبابي وابتدى عقليا يقبل الفكرة بس قبلها ليه الفكرة لأنه كان في ظلمة أنت عارف اللي ماشي في الضلمة يتخبط في أي حاجة مش شايف ومش عندوش إدراك هو الفكرة ده هي زرعها عدو الخير في عقله في ظلمة احنا كتير ما بنتعرض للمشهد ده للموقف ده ان انسان في لحظة تيجي في دماغه فكرة ممكن فكرة تطلع وتمشي لكن احيانا فكرة تلح تلح وحتى احيانا يتكلموها من ناحية المرض النفسي الفكرة تفضل تلح على الإنسان أعطيني نصيبي من المال يا ابني يا حبيبي اعقل اهدى ما يصحش عيب كل ده لا وجود له وبعدين جت لحظة خد نصيبك من المال لما خد نصيبه من المال اعتبر أنه انتصر بس انتصار مزيف اعتبر أنه خد نصيبه وصار حرا وابتدى يعمل اللي في دماغه وحس انه كبير وخلاص مفيش حاجه بعد كده ولكن كل هذا يدور في الظلام ظلام العقل ظلام القلب ربنا يحفظكم جميعا لما انسان بيقع في خطايا زي خطايا الالحاد خطايا الدراجز المخدرات والادمان خطايا الافعال الاخلاقيه بأي صورة من الصور تيجي تقول له ده عيب ده مش في الإنجيل ده ما يصحش ده غلط كل ده لا اعتبار عنده ليه؟ لأنه في ظلمة ويعتبر نفسه أنه لما يقع في الخطايا دي وما أشبهها أنه هو منتصر عشان كده دايما الخطايا دي تيجي بروح كبرياء كبرياء أعطيني نصيبي من المال كبرياء لا خضوع ولا اتضاع لأبوه ولا حاجة من دي خالص لما ابتدى ياخد نصيبه عايزك تاخد بالك من القصة هو مثل الابن الضال بس تاخد بالك من حاجة مهمة قوي انه كان في بيت ابوه وابتدى ينزل يسيب البيت ويا اصحابه ويا فلوسه ماشي على مزاجه لغاية ما تدهور به الحال لغاية مزرعة الخنازير والخنازير دي حيوانات نجسة في الفكر اليهودي يا خدوا كده لحظة وتأمل معي ما بين أسرة عايشة في بيت وما بين مزرعة خنازير فرق كبير قوي مش كده برضه يا ريته عاش في الشارع ده لو عاش في الشارع نقول الأهون ده عاش في مزرعة خنازير لا ومش كده وبس ده وصل وياه السقوط أنه كان يشتهي طعام الخنازير ويقول كده أهلك جوعا يا ابني يا حبيبي ما أنت اللي جبته لنفسك ما أنت عايش في الظلمة قلبك مش منور طيب سبت بيت أبوك ووصلت للحال الصعب ده هذه هي أحباء هي فكرة الخطية أن الخطية تحلي لك الدنيا وتفضل تجر الإنسان لغاية ما يقع في بالوعة ويلاقي نفسه إيه اللي وصلني لغاية كده الابن الضال ربنا سترها عليه ليه لأنه عندما فقد كل شيء شيئا واحد لم يفقده رجاء كان عنده أمل زي ما هحكي لكم دلوقتي لحظة وهو قدام الخنازير وحاله وحش وصحته راحت ومنظره بقى رديء واحد عايش وهو الخنازير يعني هيكون ايه يعني هو الخنازير ويشتهي طعم الخنازير بتاكل قدامه وهو مش قادر ياكل الاكل حال رديء للغايه وده وصف وصف شديد ليس المقصود شخص وخنازير المقصود انسان وخطيه باشكالها كلها تعال اديلك مثال هو كان حاسس بنفسه جدا متعلم حلو وعند راجل مشهور وهو كان ذكي شوية وكان اسمه بيخوف في أكتر من كده شاول الترسوسي وهو في هذه الكبرياء وابتدى شاول لما رجم استفانوس ابتدى المسيحيين يهربوا يهربوا من أورشليم يطلعوا لغاية دمشق راح وراه وجايب كده شوية لست أسماء فيها أسماء المسيحيين اللي هربوا عشان يروحوا يموتهم هناك طيب خد بعضه وهو في عنفوان كبريائه ونظرته وعلمه كل ده لكن حاله رضيء ده عايش في ظلمه برضه عيش الحدث وياي هو راكب على حصان ورايح وماشي في الطريق وحاطط مهمة قدامه عشان يوصل لقتل المسيحيين اللي هربوا من رجم السفانوس في الطريق يقول لنا يبرق حوله نور نور والحصان اللي كان راكبه يقف وعينيه من شدة النور لا ترى على شاول ويبتدي من خلال الظلمة المؤقتة في عينيه يبتدي يبرق النور في قلبه من جوه آه حاجة جديدة بقى دخلنا في نقطة جديدة وهي نقطة الاستنارة عايز أقراها لك بالظبط وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق فبختة فجأة أبرق حوله نور من السماء دخل النور في قلبه وراح قايل على طول ايه اللي كان في قمة الكبرياء ماذا تريد يا رب أن أفعل ايه يا شاول ايه اللي حصل لك ايه اللي فيك ده تاني التلات كلمات دول عمرهم ما قالهم عمره ما قالهم طول حياته ماذا تريد يا رب أن أفعل وسلم نفسه للمسيح وقضى الخلوة بتاعته في الصحراء العربية والتاريخ بقى ويا حنانيا أسقف دمشق وتحول إلى بولس الرسول زي ما الابن الضال بعد ما كان ضال تحول إلى الإنسان الشاطر لحظة الاستنارة هي تبدأ بشرارة الاستنارة وتدوم مع الإنسان عشان كده في يوم من الأيام بولس الرسول ده سمى نفسه أو قيل عنه أنه سفير في سلاسل و قدم نفسه للاستشهاد وقال لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح أفضل جدا إيه يا بولس إيه يا شاول إيه اللي حصل فيه إيه اللي اتغير مع عينيك زي ما هي ورجليك زي ما هي وإيديك زي ما هي هو إيه اللي حصل آه اللي حصل جوه القلب قلب الإنسان أرجوك أيها الحبيب أن تشعر بهذه الاستنارة السنارة جواك ما إذا ما كانش الإنسان يحصل فيه الشرارة الداخلية وزي ما بقول لكم إحنا كلنا أتيحت لنا في المعمودية ودي النعمة الكبيرة وده التسليم بتاع كنيستنا إن إحنا نتعمد وسننا صغير خالص علشان نبدأ طريق الاستنارة يعيش الإناء الإنسان مستنير في قلبه يتغير يبتدي يشوف حياته ما هو رضي يطرحه خارجا نسمع عن السيد المسيح برضو في أشعياء النبي يقول إيه قوم استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك بولس الرسول ده نفسه اللي إلى ضروري النبوات دي في العهد القديم جه في يوم كده وابتدى يتكلم مع أهل فيليبي وبيعمل لهم زي سامحوني يعني في كلمة روشتة من خمس أدوية أو خمس صفات وبيقولها لنا كلنا بيقول إيه لكي تكونوا بلا لوم بسطاء أولاد الله بلا عيب ونمرة خمسة بقى في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم بيتكلم فيليبي دي أول بلد عرفت الإيمان المسيحي في أوروبا وكانت قرية صغيرة وقتها كويس بس ناسها دول كان عندهم مشاعر حلوة يعني دول أول ناس حسوا ببولس الرسول وهو في السجن فلموا عطايا وخدوا العطايا دي وراحوا يقدموها له في السجن لأنه كان تحت التحفظ هو كتب لهم الرسالة دهيت وهو في السجن فبيقول لهم انتوا حلوين قوي كده ازاي فبيوصف لهم الإنسان الحلو بيقول لهم لكي تكونوا بلا لوم مفيش لوم عليكم بسطاء بسطاء يعني أنقياء أولاد الله بنأكدها تاني بلا عيب مفيش سلوكياتكم فيها أي عيب نمرة خمسة بقى في وسط جيل معوج وملتوي ده كأن بولس الرسول ويانا النهاردة مش كده كأنه عايش ويانا كأنه بيوصف حال العالم كله في وسط جيل ومعوج تضيئون بينهم كأنوار في العالم يعني كل واحد فيكم مفروض انه يبقى نور في العالم تقول لي طب ده الدنيا والزمن والناس و... انت لازم تكون نور في العالم وتكون بالصفات الاربعه اللي قبل كده بلا لوم بسطاء اولاد الله بلا عيب وبعدين تضيئون في وسط جيل معوج وملتوي بولس الرسول بيوصف ايامها في القرن الاول الميلادي ووصفه ده صالح في كل زمان تضيئون بينهم كانوار في العالم عشان كده في العزة على الجبل السيد المسيح قال لنا كده كلنا على موضوع النور والاستنارة أنتم نور العالم خد بالك الرسالة دي جاية لك من المسيح شخصيا أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة في حتة عالية فيضيء لجميع الذين في البيت فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الصالحه ويمجدوا اباكم الذي في السماوات يعني لو جينا نقول نعكس المعاني بتاعت هنا هو في ليه ناس مش بتمجد ربنا اقول لك علشان مش شايفين فينا النور ولا الاعمال الصالحه اسمع كده فليضيء نوركم قدام الناس طب هننور ازاي قدام الناس لكي يروا اعمالكم الصالحه لما يشوفوا الاعمال الصالحه يمجدوا ابانا الذي في السماوات شاف الصوره الجميله يعني حتى الاستناره دي مش ليك بس ده للاخرين كمان انت عندما تستنير الاخرين يمجدون اسم الله بسببك شوف بقى كم واحد هيمجدوا اسمك الابن الضال من يوم ما استنار احنا بنمجد اسمه وبنقول الشطاره بتاعته دي وكل صوم كبير نجيب سيرته ونحكي الاسبوع الثالث اسبوع الابن الضال داود النبي بالمثل داود النبي صاحب المزمور الجميل اللي معظمكم حافظه الرب نوري وخلاصي ممن اخاف الرب حصن حياتي ممن ارتعب رب نوري ده داود كان في العهد القديم قبل المسيح نوري ازاي اه الساكن جوايا هو الساكن جواك وده المفترض ان الانسان المسيحي يبقى مختلف مختلف خالص عن كل آه، آخرين مهما كانوا ولازم تكون أرفع في المستوى ويقول آم، في مثل تاني زي المرأة الخاطئة من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة واخد بالك من الاستنارة واخد بالك من الابن الضال اوعى تفتكر مثل ابن الضال دي حكاية كده وتعدي او حكاية جميلة وخلاص ولد غلط ورجع وجه اخوه الكبير غلط وما رجعش يعني الحكاية وخلصت الحكاية ابدا ده الابن الضال لم يذكر اسمه لانه يمكن ان ينطبق على اي واحد فينا يعني ما يتقالش اسمه لانها قصة مفتوحة مفتوحة يعني تنفع ليا ولك وليكي ولكل واحد عايزك تقف عند النقط الآتية الابن الضال رعى الخنازير معناه انه فقد الإنسانية وهكذا حال الخطية فقد إنسانيته لما بقاش بني آدم بقى الخطية جابته من بني آدم ابن مكرم جوه بيته لغاية ما تدهورت بيه ونزلت لغاية ما صار فاقد للإنسانية طيب بعد كده لما شاف الخنازير ولقى نفسه مش قادر ياكل الاكل بتاعهم يقول لنا الكتاب وانا اهلك جوعا وانا اهلك جوعا ده معناه انه فقد الحياه نفسه بتموت خلاص وهذا فعل الخطيه لما فاق لنفسه وقال ايه اللي انا عملته في نفسي ده وخدوا بالكم يا اخوتي دي لحظه الصدق ايه اللي انا عملته في نفسي ده لا لا لا لا أنا أقوم الآن وأذهب إلى أبي وأقول له إلى آخر العبارة فكر كده وهو قاعد قدام الخنازير بس اللحظة دي لحظة الاستنارة لحظة مقارنة بين وضعه وحاله النهاردة وحاله فيما سبق كان ابن قبل كده نزل دلوقتي لمستوى الخنازير لما فكر يرجع آه، قال في دماغه وفي ذهنه ايه ان شاء الله ابويا يشغلني اجير عنده م- مش مهم ارجع لنمره واحد الابن يعني لا ان شاء الله اجير ده اجير احسن 100 مره من اللي انا فيه دلوقتي وده الاحساس فلما فاق لنفسه وقال اخطات الى السماء هي دي لحظه الاستناره انا غلطت في حق ربنا واخدين بالكم التوبه تبتدي باللحظه دي بالمشهد ده انك انت تشعر مش واحد مد ايده سرق حاجه لا او انه آه، ارتكب المخالفه الفلانيه ولا الخطيه الفلانيه لا كل ده على جنب انك انت جرحت قلب ربنا انت ايها الابن الضال جرحت قلب ابوك جرحت قلب البيت كله فلما قال اخطات الى السماء كانت هي لحظه قرار ترك الظلمه خلاص انا هسيب الحال ده حال الظلمه بتاع الخنازير حال الظلمه بتاع اي خطيه بتاع اي فعل وحش هي دي لحظه التوبه هي دي الشراره الاولى هي ده الاحساس هو ده الندم اللي بيجي للانسان علشان يبتدي حياه جديده وصاحبنا راح قايم على طول وراح لغايه بيت ابوه وماشي في السكه ومش عارف ابوه هيقابله ازاي هو تلاقيه كده عمال يفكر بس كان في فكره واحده عماله تملى ذهنه انا هرجع بيت ابويا مهما يحصل مهما يكون وبيت ابويا دهوت نقول عليه الكنيسه ونقول عليه الاسرار ونقول عليه السماء قول عليه كل حاجه ارجع بيت ابويا ارجع لنفسي اخر خطوه ان يقول لنا لما حصل بقى الابن الابن الكبير رجع والقصه بتاعته دي وغضب و... ويعني عايز يقلب الفرح لنكد والحكايه بتاعت الابن الكبير فيقف ابوه يقول له ايه كان ينبغي ان نفرح ونصر لان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد ابوه بينصحه كان ميتا فعاش ميتا فعاش دي عودة النفس بقى عودة النفس انت عارف لما تقول ايه ياه ده الحكاية دي ردت فيا الروح عارفين التعبير الشعبي بتاعنا الجميل ده هي كده بالظبط عودة النفس رجع لنفسه رجع لعقله وفي هذه اللحظة رجع وهو بقلب مستنير بنفس مستنيرة تفتكر الابن الضال ده هيغلط مرة تانية مش ممكن مش ممكن يغلط مرة تانية ده خلاص ده قلبه نور ده حياته نورت بالصورة الجميلة دهيت استنارة استنارت روحه بالتوبة عشان كده استحق اللي عمله وياه أبوه هات الحلة الكبيرة مع انه راجع بهدوم مقطعه هات الخاتم مع, مع ان ملوش مكانه لبسه الحذاء لانه ما عادش عب- عبد ده بقى ابن في البيت اللي دايما الحذاء تعبير عن الحريه لان العبيد ما كانوش يلبسوا احذيه آم، هاتوا العجل المسمى اللي احنا بنخلينه للابن الكبير في فرحه يلا نذبحه نكسر التقاليد علشان مناسبه اهم والاكتر من كده انه ياخده في حضنه ويقبله وتبدا حياه جديده ومشهد جديد في حياه الانسان احنا في قانون الايمان واحنا بنصلي نقول نور من نور الى حق من الى حق خد بالك انت بتاخد النور من شخص المسيح وفي سؤتقية الحد بنسبح وبنقول تسبيحة جميلة قوي أنت المنارة الذهب النقي الحاملة المصباح المنير كل حين الذي هو نور العالم غير المقترب إليه الذي من النور غير المدنى منه الإله الحق من الإله الحق وبنصلي وبنقول آه، في س- آه، سؤتقية يوم الاثنين الله هو نور وساكن في النور وملائكة النور تسبحه لما تمتلئ بالنور تستطيع أن تسبح هذه الخطوة أو الدرجة الثالثة في من يصعد إلى جبل الرب خطوة أو درجة النفس المستنيرة واحنا بعد ايام نبتدي في اسبوع الابن الضال بعد الحد اللي جاي الحد اللي جاي التجربة وبعديها الابن الضال تبتدي الخطوة الثالثة خد بالك ايام الصوم بتجري خد بالك وعمالين من يصعد جبل الرب كأننا كده في مسابقة كبيرة من يصعد إلى جبل الرب إلى أن يصل إلى يوم الجلجسة على الجبل على الصليب مع الصليب ونقول مع المسيح صلبت فأحيا أنا فأحيا مش أنا لا أنا بل المسيح يحيا في يباركنا مسيحنا ويعطينا أيام هذا الصوم بركة لحياتنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن من الليل ويذوب سابت ريحك من دنوشه بولin goem und Jehoven scheiß. Christus wird aber nicht erwähnen, er und nehmen er ohne meine Gottschein, das tut im Kennen, no wie so der Mono, nein, nein, قوي بن دمن شي سادك دمت خلو عندي اخو بن اوجنا عندي مخصوصة بقد يصد بن دي ضبي انتي صوفيا انتي صولو ابن معمرك ليكم في ضبي جني ابوستول شويس اللي عاري كنت من طاويرة من بيوت الخيوط العرش بابا ابا طاوالروس من بنيوت المتروبوليتيس ابا مرقس من بنيوت الابسكوبوس نيت كيميمك نودن تدفل تمرو ايجن نوسرو نوزن ميشرون بين معسي ونيريني كون تفسر يون نوغادي تيرو سابزيد النوت شرب يم كوليم Soever sozerie kunde kennen no benane kurfen oherin Daun eşten na krielei son krielei son kirie vlogi son amin smoeroi smoeroi Stemetan yakone mulkombes ليترأف الله علينا وباركنا ويظهر وجهه علينا وارحمنا يا رب خلي شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين والدة الإله القديسه الطاهره مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس أربعة عينا غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل طاقمات السماء وكل الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة هذا الصوم المقدس الذي لمخلصنا الصالح وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي امين السشور أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمه لياتي ملكوته تكون مشيئته كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع لان لك الملك والقوه والمجد والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جميعكم